لدى والعلم للدنيا دواء والشرع مفتاح الهدى فيه المحبة والإخاء عبد الحميد حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول استوصوا بالشباب خيرا فنيجي على الحته اللي وصانا بها النبي خير ندمرها ونحطمها ليه يا رسول الله استوصوا بالخير ليه قال فانهم ارق افئده لسه قلبه صافي لم يدنس وان الله ابتعثني بالحنيفيه السمحه فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ صلى الله عليه وسلم تعالوا شوفوا صورة من الرجولة التي رباها سيد الخلق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نموذج من الرجال وقبل ما نعرض النموذج الأخ عبد الحافظ وهو أحد الجالسين معنا بيسأل بيقول أنت تحدثنا عن الرجولة لماذا قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ليه ما قالش للرجل مثل حظ الأنثيين الآية دي في الميراث لو ربنا قال للرجل مثل حظ الأنثيين كان الطفل الصغير ما يورث يبقى للرجال بس يبقى الميراث لمين للرجال لأن الرجال هم الذين بلغوا الحلم الله وجرى عليهم القلم انما لما يقول للذكر حتى ولو كان لسه حمل في بطن امه نحجز له التركه لغايه ما يتولد بالسلامه وساعه ما ينزل الى الدنيا نقول له انت ذكر ولا انثى ان كان ذكر له مثل حظ الانثيين لانه هو اللي هيشيل الغلبه على دماغه انما الست قاعده في البيت فهذه عدالة الله وهو أسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين وأعدل العادلين صل على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله معظم الشباب اللي بيسافر يا مولانا المانيا وانجلترا وفرنسا بيجوا متحالين بالخلق الاوروبيه ويعني متزينين بيها وبينسوا العقائد بتاعتنا ليه ايه السبب؟
السبب في هذا أنهم لم يخرجوا بقاعدة أمينة في التربية ولم تركز في قلوبهم العقيدة ولذلك سألني سائل وقال لي إنني متوجه إلى أوروبا فبما تنصحني قلت له ما اسمك يا فتى قال اسمي محمد قلت له أوصيك بكلمة واحدة أن تسافر وأنت محمد وتعود وأنت محمد العقيدة ولذلك أنا هضرب لك مثل من الأمثلة الذين تربوا على مائدة الرسول صلى الله عليه وده برضه المثل ده هيكون فيه رد على سؤالك يا أخي محمد الهادي فاسمع يا أبا مدحت أسمعك الله الخير الله يبارك.
صلوا على حبيب النبي قول اللهم النبي وسلم صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عشان تعرف ان العقيدة هي الاصل ولو اهتزت العقيدة ان اهتز الكيان كله كما تهتز الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم له اسمع يا سيدي عبد الله بن حذافة صحابي جليل ويبقى أخو خنيس بن حذافة زوج السيدة حفصة أم المؤمنين قبل أن يستشهد يوم أحد وقع أسيرا في بلاد الروم هرقل حاكم الروم من الأسرى قالوا له فلان وفلان وفلان هو يعرف عن عبد الله بن حذافة ان راجل بطل كبير فرصة السلام ان وقع اسير قال لك اما نضرب- نضرب المربوط يخاف السايق أيوة.
إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر أيوة الله اضرب الكبير يخاف الصغير هاتوا عبد الله بن حذافة هرقل كان راجل بعيد النظر وراجل امبراطور محنك حنكته السياسة ومحصته التجارب تعال بقى شوف الناس اللي النبي رباه صلى الله على عقيده عليك أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه قال له يا عبد الله يا ابن حذافة تنصر ولك نصف ملكي يا مش قال له بقى اعمل هيبز او آه، ارسل شعرك المضغوط او هديك جائزة نوبل لا ما قالوش هديك جائزة نوبل ده هيديه نص الملك يا سلام امبراطورية واسعة الارجاء بعيدة المدى و- وبعدين هرقل بيعرض بجد ان يوم المنى يوم ما يعلن الاعلام الروماني ان واحد من خرط اصحاب رسول الله اتنصر مساومات العقيدة هنا لا تقبل المساومة ولا أنصاف الحلول نعم نعم
قال له والذي بعث محمدا بالحق لو أعطيتني الدنيا كلها ما غيرت حرفا من دين الإسلام سبحان الله الله.
سبحان الله إلا الله.
سبحان الله لا إله إلا الله اللهم صل على مش الواحد يروح يقعد له سنتين أو ثلاثة تبص تلاقي غير كل المعالم حتى اللبس اللي لبسه لبس محزق والوش يتاخد بالفتلة وتكلمه يكلمك كأنك تكلم أنثى لغة رقيقة حتى تحية الإسلام بينساها كل اللي في بقه بنجوره بنسوار وبدمور نينج وأوكيه أوكيه إيه وبكيه إيه بنجرك الله وبنصرك الله زي اللي جاي من إنجلترا فبيقول لامه ده الانجليزي سهل قوي قوي قالت له علمني يا ابني قال لها انت عارفه السجاره دي اسمها سيجرت فلما ابوه جه قالت له يا فلان ده الواد جاي بيعلمنا الانجليزي وسهل قوي قال لها علمك ايه قالت له انت عارف الرغيف اللي في ايدك ده بالانجليزي ايه قال لها لا قالت له رغفت رغفت ويبقى الشباك شبكت وتبقى له انجليزي غير كل حاجه حتى لغته وحتى اسمه ولما تناديه باسمه الحقيقي يزعل اذا كان محمد قول له ميمي غير اذا كان حسن سميه سونا او سوسو الله.
انما اذا قلت له يا محمد ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به والعياذ بالله وحد يا سيدي ولا اله الا الله
لا اله الا الله طيب نواصل المسيرة مع عبد الله بن حذيفة وده من من من النماذج التي تربت في مدرسة محمد في مدرسة كان عميدها محمدا السلام السلام تخرج فيها المصلح العظيم كأبي بكر نعم والزعيم الملهم كعمر والحيي الكريم كعثمان والعبقري الفذ كعلي والقائد الجبار كخالد والمحدث العظيم كابي هريره رضي الله عنه والمدرس القدير كابن عمر والمفتي الخبير كابن عباس والزاهد الورع كأبي ذر والفيلسوف البارع كسلمان اسألوا التاريخ في أي الجامعات تخرج هؤلاء هل تخرجوا في جامعات موسكو أو واشنطن كلا إنما تخرجوا في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحق عليه افضل الصلاه والسلام
لا اله الا الله طيب انت ما انتش قابل نصف ملكي خذوه فغلوه يلا نعرضه على العذاب الاليم ونشوف المساله هتنتهي لايه الراجل صاحب عقيده طب ما ياخد نص الملك ويقعد في قصر وجواري وصهباء وملذات ويحترق بنار الشهوات وبلاش الاسلام ده بلاش كان الكلام ده في عصر عمر بن الخطاب نعم
خذوه فغلوه يلا نا- نعمل ايه قال ارفعوا قدر ماء على النار خد بالك وسمعني الصلاة على الحبيب سنة اللهم صل على النبي
النار غلت تحت الماء تكاد تميز من الغيظ نعم.
حتى كاد القدر يحترق
يا سلام يلا خدوه ارموه في ال- في ال- في هذا الماء تعرف انه لو نزل هيذوب كما يذوب الملح في الماء درجة عالية من الغليان فهو راح القدر بكى قالوا اه ده جاب ورا لا لا لا لا، انت خاف هرقل قاعد بيشاهد قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بيعملوا له كده قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد نعم
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الآية دي طبعا معناها منسحب إلى أن تقوم الساعة مش قاصر على أصحاب الأخدود اللي كانوا في نجران على حدود اليمن والسعودية أيوة فهرقل قال له ما يبكيك يا ابن حذافة قال له والله ما كنت أبكي خوفا إنما كنت أبكي لأنني كنت أسأل الله أن يكون لي مئة نفس تموت في سبيل الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله شوف اللي كان بيبكيه نفس واحدة تموت أسمع معاني ليه ما كانوش مية ويبقى كل نفس لها أجر شهيد نعم قال لا خدوه بقى ايه عذبوه نوع تاني من العذاب ادخلوه في حجرة وادخلوا عليه امرأة بغية وقفلوا الباب عشان يكون الشيطان ايه ثالثهم ما هو الرسول بيقول ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحة قال ولو كانت مريم ابنة عمران أي دخل الأوضة وأدخلوا عليه البغي واحدة حسناء رشيقة العود فارعة القوام دخل غابت رايحة جاية قدامه وهو مشغول بشيء واحد هو ذكر الله لا إله إلا الله
طيب طلعوه بعد ثلاث ايام مفيش فايده ماذا صنع قالت له يا سيدي لا ادري ان كنت جمعتني ببشر ام حجر الله الله السلام نعم لم تتحرك فيه شعره السلام
ايوه يعني ديت ايه خلوه نعم وباب مغلق بس اللي مطلع عليه مين الله.
الله الله لا طول صورة ولا صوت صورة ولا حاجة أبدا ما فيش لا أجهزة تصنت عشان يشوفوا قال لها إيه أو قالت له إيه ما فيش ده هو قاعد وهي تروح وتغدو أمامه بشعرها وقدها وقضيضها ولحمها وشحمها يا سلام وبعد ثلاثة أيام بترفع التقرير تقول لا أدري إن كنت أرسلتني إلى بشر أم إلى حاجة الله النهارده الواحد بيشوف واحدة على بعد 10 كيلو بيريق يقول لها أين من عيني آتيك المجاري يا كباب الفر يا بغل السراج
أزدنا يا مولانا أزدنا بارك الله فيكم يا سيدي سمعوني الصلاة على حبيب الله طيب نعرض عليه حاجة تانية جوعوه جوعوه قعد ثلاث أيام لا أكل طيب أدخلوا عليه لحم خنزير وخمرة خد بالك بعد ما تسمعني الصلاة على الحبيب أدخلوا لحم الخنزير والخمر وفتحوا عليه ما أكل وما مست يده طعاما ولا خمرا طيب ده انت مضطر وربنا بيقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم منطقة اضطرار نعم ده بيبقى الواحد ما معنى مخمصة يا مولانا مخمصة يعني مجاعة مجيعة واحد اشتد بيه الجوع هيهلك نعم
ده بيبقى الواحد زي الفرس وماشي في نهار رمضان ياكل
نعم نهار رمضان الفرد يهتك حرمة الشهر ده راجل بقاله ثلاث ايام ما كانش ووضع امامه الخمر والخنزير فلم يقربهما سالوه طب يا ابن حذافه بعد ما فك اسره ايه اللي منعك انك تاكل وانت مضطر قال والله لقد كنت جائعا ولكني ابيت ان اكل طعاما حرمه الله حتى لا اشمت عداء الله في دين الله سلام سلام عزة
غير العقيدة غير قيمه غير بدءه الله خلاص سرق لان ما فيش فايده يبقى انا هعرض عليه امر واحد بقى ما هو لا عايز احفظ مع حياءه شويه لانه عرض عليه العروض دي كلها تعذيب وترغيب وعيد وترهيب ووعد فبين نيران الوعيد ونور الوعد وقر ثابتا يذكر الله وحده قال له يا عبد الله قبل رأسي وسأطلق سراحك هم اتعلموا من النبي كده النبي قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته الثبات على المبدأ نعم الثبات على المبدأ قال له قبل الرأس وأطلق سراحك فسأله سؤال أتطلق سراح يا إخواني الناس الأسرى اللي مع المسلمين دول تطلق سراح إنك قبلت رأسك قال له ماشي
يس بس إنه قبلت هو الأول سأل عن إخوانه نعم
مش قال بقى خراب يا دون عمار يا مخي أو إذا جالك الطعم حط لك تحت رجليك أو أنا والطوفان من بعدي لغة الأنانية ولغة الأقرة لا إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك سلام الله سلام الله واحد مسلم لا اله الا الله لا إله إلا الله الله الله يهديك يا مولانا خلاص.
اللهم صل على النبي اللهم صل وسلم عليه يهديك يا مولانا ما دام هتطلق سراح اخواني مقبل وهو ماشي عشان يقبل بيقول يا رب اللهم انك تعلم انه مشرك نجس ولن اقبل راسه الا لاطلاق سراح اخواني فان سالتني يوم القيامه لما قبلت راسه قلت لك من اجل اخواني هؤلاء خد بالك وبعدين وضع شفتيه على رأس هرق لم يقبلها وإنما بصق عليه وعامل انه التاني بقى ما صدق انه حط بقه على راسه قال لك ده كبر الراس هو بصق عليها خد ماله بالخيك وكرهه شخص أيوة الله طبعا هرقل على طول انجز الوعد واطلق راحه هو واللي معاه راحوا لسيدنا عمر في المدينه قياده العامه سلام فعمر لما سمع منه وحكى له عبد الله بن حزام ما حدث بينه وبين هرق انتفض عمر كالأسد المغوار وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حزافة وأنا أول من يقبله
الله الله العزة عليك يا مولانا الله الله الله الله يعز الاسلام بيك يا مولانا الله يعز الاسلام الله بيك عليك يا مولانا ويطول لك عمرك شوف الزعيم الملهم عمر آمين يا رب آمين حق على كل مسلم أيوة الله أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة ولا أكونن أول من يقبلها وقبلها يبقى ده لما راح مع- اه- اه- الدولة الرومانية ما كانت زي الغرب تمام زي أمريكا وإنجلترا وفرنسا والدولة الفارسية كانت زي الاتحاد السوفيتي ومن, ومن لف لفه من المجر وتشكوسلوفاكيا ورومانيا وألبانيا ويوغوسلافيا و... اه، الكتلتين هم هم هم بس هل عبد الله بن حذافه غير دينه غير عقيدته عرض عليه نصف المملكه فابى ايها الشباب خذوا العبرة من هذه القمم العالية إنهم رجال والرجال قليل لا تلعبن بكم الدنيا إذا ما تركتم ديار الإسلام إلى الغرب الصليبي أو الشرق الملحد ليس هناك عقد في الإسلام ولا علل وليست السعادة في سكن القصور إنما السعادة يصورها المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه في كلمة واحدة يقول فيها وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس الله الله
الله يشفي كل داء والعلم للدنيا دواء والشرع مفتاح الهدى فيه المحبة وال